وقت ما خدنا البركة احنا الامم خدنا البركة في شخص الشعب المختار عشان كده بقى احنا اسمنا اسرائيل الجديد شعب الله الابن البكر الجديد فقال له اصطاد واطبخ وهات علشان تباركك نفسي رفقة سمعت الكلام فحاولت تتدخل من أجل إنها تغير الخطة كلها فراحت نادت يعقوب وقالت له روح اعمل اللي انا بقول لك عليه اصطاد ما قالتلوش اصطاد روح هات جديين من الحظيرة وانا هطبخهم بالطريقة اللي بيحبها ابوك والبس هدوم عيسو وخد البركه رفقة هنا حاولت انها تحقق كلام ربنا او النبوة اللي سمعتها من ربنا لكن يا ترى هل هي فعلا تدخلت بمكر وارشدت يعقوب لهذه الحيلة من اجل تحقيق كلام الله ولا من اجل انها كانت بتميل ليعقوب اكتر من عيسو سؤال يا ترى كان هم رفقة إتمام مشيئة الله الله غير محتاج لمساعدة بشرية الله غير محتاج ربنا اللي قال لها ان الصغير يستعبد الكبير وان الصغير يبقى هو الاول كفيل بتحقيق اللي قاله لكن مكر الانسان وخبث الانسان لما بيبقى عايز حاجه بيقول اصل انا بساعد ربنا حتى لو كانت الطريقه ملتويه حتى لو كانت الطريقه مش سليمه الغايه لا تبرر الوسيله وده اللي هيخليها تدفع الثمن غالي جدا نتيجه استعجالها ومحاولتها انها تحقق اللي ربنا قاله لها بايه بنفسها بطريقتها بالظبط زي ما عملت سارة وابراهيم علشان يساعدوا ربنا في انه يديهم نسل فاخترعوا موضوع هاجر اللي كانت سبب مرارة ليهم بعد ايه بعد كده فالغاية ما بتبررش الوسيلة لكن لو كانوا انتظروا الله بطريقته هو اللي كان رتب كل شيء ولكن مع كل هذا الله بيحول الامور لكي ما تتم ارادته ومشيئته يعقوب قال لها لما قالت له الخطه قال لها بس انا خايف من حاجه واحده بس في عدد 11 فقال يعقوب لرفقة أمه هوذا عيسو أخي رجل أشعر أشعر يعني كثيف الشعر وأنا رجل أملس ربما يحسبني أبي فأكون في عينيه كمتهاون وأجلب على نفسي لعنة لا بركه كانت الحاجة الجميلة جدا في حياة يعقوب اللي استحق بسببها انه فعلا ياخد البركة ان يعقوب كان حريص جدا جدا في حياته ان في حياته ما يكونش فيها ايه لعنة دي الحلاوة اللي كانت في يعقوب ان يعقوب كما يحرس الا توجد في حياته لعنه ده الانسان اللي ربنا عايزه الانسان اللي بيحرص ان حياته ما يكونش فيها لعنه وانتوا عارفين اللعنه تيجي نتيجه الايه الخطيه الحاجه الوحيده اللي عملها يعقوب انه كان يحرص جدا بان حياته ما تكونش فيها لعنه اللطيف ان عيسو راح اشتغل اشتغل في انه يطلع ويجري ويحارب مع الوحوش ويصطاد وبعد ما يصطاد يرجع يطبخ ويجهز ويتعب في الشغل كله لكن يعقوب ايه اللي تعب فيه ولا حاجه لا اصطاد ولا طبخ يعقوب لا اصطاد ولا طبخ لكن يعقوب استلم البركه جاهزه من غير ما يتعب فيها وده كان اروع شيء يمثل عمل النعمه في حياه الانسان النعمه دي عطيه ايه مجانيه الانسان ما تعبش فيها لا اصطاد ولا طبخ يعقوب ده كان بالطبيعة غير مستحق للبركة لأنه الابن الثاني مش الابن الأول يعني حسب الطبيعة يعقوب مش مستحق البركة من حسب الجهد والمجهود اللي اتبذل يعقوب غير مستحق للبركة لأنه لا تعب في الصيد ولا تعب في إعداد الطعام وطبخه لكن بالرغم من عدم استحقاقه الا انه خد النعمه شفتوا الاصحاح ده مليان اسرار جميله جدا مش هو ده اللي حصل لنا بولس الرسول كده يقول ليس بمقتضى اعمال في بر عملناها بل بمقتضى ايه رحمته نعمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس مش بعملنا مش بعملنا خدنا البركة لكن بنعمته ليس من قبل الأعمال لئلا يفتخر أحد شعب إسرائيل ده ده اتقطع نفسه شعب إسرائيل كان بالظبط زي عيسو طلع يصطاد وقعد راح البرية وقعد يطبخ بوصايا 604 وصية كان مفروض ان الانسان اليهودي يحاسب نفسه عليها كل يوم ما بين اعمل دي وما تعملش دي اليهود الفريسيين كانوا على مستوى الجهاد يا سلام اصوم مرتين في الاسبوع بينما كان المطلوب من اليهود يصوم واحد بس يوم واحد في السنة اللي هو يوم الايه كفارة ده بقى بيصوم يومين في الاسبوع مش يوم واحد في السنة يعني بيعمل اكتر من اللي مطلوب منه وعشر كل اموالي بصلي لك على حسب الاعمال عيسو تعب لكن ما خدش حاجة ده حسب ناموس العهد القديم ليس بأعمال بر عملناها لكن بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وبتجديد الروح القدس قالت له اسمع الكلام اللي انا بقوله لك لعنتك علي يا ابني اسمع لقولي فقط واذهب خذ لي فذهب واخذ واحضر لامه فصنعت امه اطعمه كما كان ابوه يحب وأخذت رفقة ثياب عيسو ابنها الأكبر الفاخرة التي كانت عندها في البيت وألبست يعقوب ابنها الأصغر وألبست يديه وملأست عنقه جلود جديي المعدة قالت له في الأول هات جديين طبخت اللحم وخدت الجلد بتاع المعزة ولبسته لعيسو لبسته ليعقوب على ايديه وعلى صدره اشمعنى الجديين اللي طبخهم الدارس في العهد القديم يعرف ان الجدي جدي المعزه كانت تقدم منه حاجه اسمها ذبيحه الايه الخطيه ذبيحه الخطيه عباره عن جدي معزه كان في انواع كتير من الذبايح ذبيحه المحرقه كبش خروف ذكر كبير ذبيحة الخطية تقدم من جدي المعزة طب اشمعنى جديين اللي هياكلهم اسحاق فيرضى ان يعطي البركه الذبيحه عن اليهود وعن الامم وبعدين وضع الجلود على العنق وعلى الذراعين رمز للخطايا اللي اتحطت على شخص المسيح مش هو حمل خطايانا بقى هو نفسه ذبيحة خطية اللي المسيح ثمرها في جسده وحملها على ايديه وذراعيه وعلى عنقه خطايانا بقت محملة على عنق المسيح بالظبط زي ما انتم شايفين حطيت له جلد المعزة على العنق وعلى ايديه الاتنين ولبسته ثياب عيسو الحاجة العجيبة ان بالرغم من تدقيق اسحاق لما دخل له يعقوب بالاكل وقال له انا عيسو ابنك البكر وقد فعلت كما كلمتني قم اجلس وكل من صيدي لكي تباركني نفسك فقال اسحاق لابنه ما هذا الذي اسرعت لتجد يا ابني ازاي عملت ده بسرعه فقال ان الرب الهك قد يسر لي يسر لي يعني ايه سهل لي المهمة وفعلا يعقوب بالرغم من تدقيق اسحاق في انه يشوف مين اللي جايب الاكل لكن يعقوب كان معان بنعمة من عند الله لكي ما يأخذ هذه البركة ولا يأخذ اللعنة كان في نعمة خاصة حسب التدبير الإلهي ان البركه تروح ليعقوب وما تاخدهاش عيسو المستبيح الذي ليس له قدس اللي مفيش حياه حاجه في حياته مقدسه بعكس يعقوب اللي كان حريص جدا جدا ان ما يكونش في حياته فيه لعنه فقال اسحاق ليعقوب تقدم لاجسك يا ابني اانت هو ابني عيسو قرب مني علشان اجسك عايز يتاكد فتقدم يعقوب الى اسحاق ابيه فجسه وقال الصوت صوت يعقوب ولكن اليدين يدا عيسو ولم يعرفه لأن يديه كانتا مشعرتين كيدي عيسو أخيه فبارك الصوت صوت عيسو لكن الايدين والجسم الصوت صوت يعقوب ولكن الجسم جسم ايسو برغم من الحيره دهيت لكن يعقوب خد البركه خدوا بالكم ان ده بالظبط نفس اللي حصل على الصليب المسيح بالمكر خلصنا وبالحيله خلصنا ازاي نفس الايه دي تمت على شخص المسيح الصوت صوت يعقوب لكن الجسم جسم عيسو الشيطان شك الصوت صوت ابن الله بيتكلم بسلطان لكن منظر الجسد جسد ايه انسان الجسد جسد انسان الثياب ثياب عيسو والشعر شعر عيسو ده اللي حير الشيطان ازاي المسيح بيتكلم ويقول لهم اجوا ايني انا هو اللقب بتاع يهوى حتى ان اللي جايين يقبضوا عليه يقعوا في نفس الوقت يتكتف ويتهان ويتف عليه ويتلطم ويتجرجر ويتصلب يصرخ على الصليب يا ابتاه وفي نفس اللحظه جسده يصرخ انا ايه عطشان الصوت صوت يعقوب ولكن الجسم جسم عيسو وبهذه الآية احنا خلصنا لأن لو الشيطان كان متأكد إن ده شخص المسيح لكان أبطل عملية الإيه؟ الصلب كلها. لكن لأن الشيطان اتخدع احنا خدنا البركة. هنا فعلا يعقوب اخذ شخصية عيسو لانها كانت حقه لانه كان اشتراه المسيح لما كان بيتكلم كان بيتكلم كخاطي فعلا لأن المسيح وقف كمدان لما بيلاطس قعد يقول له أما تجيب بشيء في اللي بيتهموك بيه وقف ساكت حتى إنه تعجب من سكوته لأنه فعلا كان يحمل خطية العالم كله البركة كانت مفروض إنها لعيسو لكن هو باعها صحيح يعقوب بحسب الإنسان البشري غلط وهيدفع ثمن الغلطة دهيت لكن الله أعانه إنه يعبر لئلا يأخذ اللعنة لكي ما يكون يعقوب رمز جميل جدا لخلاص البشريه كلها البشريه اللي كانت فعلا مستحقه اللعنه لكن اعينت واخذت بسبب النعمه ما لا تستحق احنا خدنا بسبب النعمه اللي احنا ما نستحقهوش ابدا لا تعبنا ولا جاهدنا ولا عملنا اي حاجه وحسب الطبيعه ايضا غير مستحقين لكن الله قدم هذه العطيه المجانيه اعنا بالنعمه بتاعته علشان ناخد هذه العطيه المجانيه بالرغم من عدم استحقاقنا وهنا بتتجمع الحاجتين الرائعتين ربنا ما زال يريد ان يعطي البركه لابنه البت البكر بالطبيعة اللي هو إسرائيل اللي هو عيسو ومع هذا يأخذ البركة يعقوب اللي هو رمز المين الأمم اللي هو رمز لينا احنا عايز يدي الاتنين عيسو ده شخصيته معروف انه شرير بسبب الشهوة اللي موجودة فيه يعقوب قبل برغم انه يعقوب ده انسان كامل زي ما اتوصف في الاصحاح اللي قبل كده ساكن للخيام قبل ان ياخد شخصية عيسو عيسو اللي سبب مرارة بسبب شهواته بالظبط زي ما المسيح البار قبل ياخد شخصية كل إنسان خاطي فينا علشان يجيب البركة ويجيب البركة لكل البشرية يقول فباركه وهو بيباركه بيأكد له وقال ها أنت هل أنت هو ابني عيسو فقال أنا هو إيجو إيمي أنا هو زي ما المسيح عمالين يحطوا لستة اتهامات كتيرة عليه كمجدف وكناقض للسبت وكا وكا وكا حاجات كتيرة وهو واقف ساكت يقول لهم أنا هو قبل انه يقف مكاننا فقال قدم لي لآكل من صيد ابني حتى تباركك نفسي فقدم له فأكل وأحضر له خمرا فشرب فقال له إسحاق أبوه تقدم وقبلني يا ابني كل ده هو عمال عايز إيه؟ تأكد منه فتقدم وقبله فشم رائحة ثيابه وباركه وقال انظر رائحة ابني كرائحة حقل قد باركه الرب فليعطيك الله من ندى السماء ومن دسم الأرض وكثرة حنطة وخمر ليستعبد لك شعوب وتسجد لك قبائل كن سيدا لإخوتك وليسجد لك بنو أمك ليكن لاعنوك ملعونين ومباركوك مباركين خدوا بالكم ان الامور دي كلها ما حصلتش بصورة مادية ليعقوب يعقوب اللي ابوه قال له عضتك بحنطة وخمر جاله وقت وجاع ونزل يتغرب فين في ارض مصر ايام مين يوسف امال فين الحنطة والخمر دي اللي, اللي وعدك بيها قال له شعوب تستعبد لك يعقوب عمليا فضل شغال عبد عند خاله لبان كم سنة يا ريت عشرين سنة أربعتاشر سنة من أجل ليه أو رحيل وبعد ما خلص الفترة قعد تاني عنده ده هو اللي كان مستعبد مش الناس اللي كانت مستعبدة ليه ده لما قابل عيسو يعقوب اللي سجد لعيسو ده هنا بيقول له يسجد لك بنو امك اخواتك بنو امك لكن اللي حصل ليعقوب يعقوب هو اللي ايه اللي سجد اه لان النبوة دي كانت نبوة عن الملكوت عن شخص مين المسيح ما كانتش عن يعقوب في حد ذاته لكن كانت عن المسيح من ندى السماء ومن دسم الارض يعني السماء تنزل لك من فوق والارض تطلع لك من تحت وبعدين خرج من عنده يعقوب بعد ما فعلا اداله البركة بركة ندى السماء اولا يعني البركات السماوية ودسم الارض يعني البركات الايه الأرضية ثانية وده اللي تم في ملكوت السماوات اطلبوا أولا ملكوت الله وإيه وبر وهذه كلها تزاد لكم بعد ما خد البركات دي كلها جه عيسو قعد يطبخ اشتغل وحدث عندما فرغ إسحاق من بركة يعقوب ويعقوب قد خرج من لدن إسحاق أبيه أن عيسو أخاه أتى من صيده فصنع هو أيضا أطعمة ودخل بها إلى أبيه وقال لأبيه ليقم أبي ويأكل من صيد ابنه حتى تباركني نفسه إنسان بتاع العهد القديم اللي حاسس إنه بأعماله يستطيع إنه يشتري ربنا فقال له إسحاق أبوه من أنت فقال أنا ابنك بكرك عيسو فارتعد إسحاق ارتعادا عظيما ليه ليه هنا ارتعد إسحاق لا مش علشان حس انه اتخدع لانه وقف في هذه اللحظه امام ارادة الله اللي كان هو ماشي ايه ضدها برغم احتياطاته كلها انه يدي البركة لعيسو برغم انه عارف النبوة بتقول ايه وبالرغم عارف ان عيسو كان سبب مرارة ليه وال... والرفقة امرأته لكن حس ان اللي حصل ده مش مجرد خداع من يعقوب اللي حس ده تدبير منين من الله ان الامر خرج من ايديه وان الامر ده جاي من عند ربنا عشان كده ارتعد ارتعد لانه كان بيقاوم هذه المشيئه وكان عايز ينفذ مشيئته وارادته هو وقال فمن هو الذي اصطاد صيدا واتى به الي فاكلت من الكل قبل ان تجيء وباركته وبعدين وقف ثانيه كده نعم ويكون مباركا كان ممكن اب حس انه خدع اول حاجه اول انفعال تلقائي لما يحس ان ابنه خدعه يعمل ايه يشتم الابن اللي ايه اللي خدعه لكن هنا يعقوب اسحاق ما قدرش يقول غير نعم ويكون مباركا لانه حس ان ده من مين من ربنا ربنا اللي كان اسحاق من شويه بيقاوم مشيئته عايز يدي البركه لعيسو نعم ويكون مباركا ومحدش يقدر يغير البركه كان ممكن الانسان الطبيعي انه يصب غضبه كله على يعقوب اللي عمل كده لكن ما قدرش غير انه يقول نعم ويكون مباركا لأن البركة دي ما كانتش منطوقة بفم إسحاق لكن البركة دي كانت منطوقة بفم الله على فم إسحاق فعندما سمع عيسو كلام أبيه صرخ صرخة عظيمة ومرة جدا وقال لأبيه باركني أنا أيضا يا أبي طب اديني أنا كمان بركة فقال قد جاء أخوك بمكر وأخذ بركتك فقال إلا إن اسمه دعي يعقوب يعقوب يعني المتعقب فقد تعقبني الآن مرتين وأخذ بكوريتي وهو ذا الآن قد أخذ بركتي ثم قال أما بقيت لي بركة طب ما تبقليش حاجة اديني حاجة فأجاب إسحاق وقال لعيسو إني قد جعلته سيدا لك ودفعت إليه جميع إخوته عبيدا وعضدته بحنطة وخمر تعرفين الحنطة رمز للإيه الشبع والخمر رمز للفرح عضدته بحنطة وخمر خدوا بالكم ان ده هو شخص مين المسيح اللي بيقدم الحنطة والخمر في شكل ايه جسده ودمه هو ده سر قوتنا سر تعضدنا فماذا أصنع إليك يا ابني فقال عيسو لأبيه ألك بركة واحدة فقط يا أبي آه هي بركة واحدة بركة واحدة وهي عند المسيح فقط مش عند حد تاني صرخ عيسو بمرارة صرخة مرة وبحزن شديد جدا شوفوا بقى موقفه ساعة ما رجع من الصيد ولذة اللحظة الحضرة لما لقى طبق العدس وريحة العدس طالعة والسخونية بتاعته وبعدين المبالغة في إحساسه بأنه جعان جدا وقال إيه ده أنا جعان جدا جدا لدرجة إني هموت الإنسان اللي بيبالغ في إيه في الإحساس بالاحتياجات بتاعته قدام لذة اللحظة الحاضرة والمبالغة في الإحساس بالاحتياج زي الإنسان يقول لك لا الحكاية دي ما أقدرش أسيبها ما أقدرش أستغنى عنها العادة دهيت الشخص ده أنا ما أقدرش أعيش من غيره الموضوع ده ما أقدرش تبقى حياتي ليها طعم من غيره ويبالغ الإنسان في إحساسه بالاحتياج من غير الموضوع ده ما أعرفش أعيش ما أعرفش أرتاح وقدام لذة اللحظة الحضرة ويضخم جدا جدا فيبيع كل شيء فتكون النتيجة انه بعد ما يبيع كل شيء لان عيسو باع بكوريته مرارا كثيرة جدا في سره جه دلوقتي بيصرخ الصرخة المرة لكن ملهاش نتيجة ما كانش عنده بعد نظر ساعة ما طلب أكلة العدس كان ممكن يقعد ويطبخ وما كانش هيموت من غير ما يبيع البكورية بتاعته لكن الإنسان قدام لذة اللحظة الحضرة لذة الخطية لذة الشهوة والإنسان قدام المبالغة الشديدة جدا في احتياجاته يقنع نفسه أنه من غير الحكاية دي هيموت بيموت فعلا حتى لو خد اللي هو عايزه حتى لو خد اللي هو عايزه ساعة ما أكل طبق العدس كان عنده شعور بالرضا والإحساس بالارتياح أنا خدت اللي أنا عايزه اللي نفسي فيه لكن اللي طلع نفسه فيه ده هو اللي بيسبب له الصرخة مرة في الآخرة وصرخة شديدة المرارة جدا ومحدش قدر يعمل له حاجة ما بقيت لي بركة البركة ليعقوب فقط البركة للمسيح فقط باركني أيضا يا أبي ورفع عيسو صوته وبكى فأجاب إسحاق أبوه وقال هو ذا بلا دسم الأرض ابتدلوا بالأرض بعكس مين يعقوب ابتدلوا بإيه بندى السماء يكون مسكنك وبلا ندى السماء برغم أن عيسو ماديا كان إنسان عالمي ناجح مش 100% 1000% الشكل الجميل المنظر الرائع اللي بيجذب البنات حواليه القوة الصيد النجاح المادي كان بكل مقاييس إنسان العالم الناجح اللي عنده الجنتلة والذوق والاتيكيت لكن قدام ربنا كان خرب لك اسم أنك حي وأنت ميت فصرخ الصرخة المرة بتاعته اللي ما قدرتش تعمل له أي حاجة وبسيفك تعيش ولأخيك تستعبد ولكن يكون حينما تجمح أنك تكسر نيره عن عنقك تجمح يعني ايه محدش يقدر يقف قدامك طب امتى دي عملها عيسو امتى عيسو جمح على يعقوب لا لما يعقوب رجع من عند خاله لبان عيسو كان ذوق جدا جدا ما عملوش حاجه بالعكس خده في حضنه وباسه وسابه سامحه ونسي كل اللي عمله فيه يعقوب خدوا بالكم عيسو ده جه من نسله مين عيسو ده كان ليه اسم تاني قلناه المرة اللي فاتت أدوم مين اللي من نسل أدوم وكسر عنق المسيح هيرودس هيرودس ده كان من نسل مين عيسو هيرودس ده كان أدومي وقف حاكم مين المسيح وسلمه للموت سرجعه تاني لبيلاطس وهنا تمت النبوة هيرودس ده الأدومي اللي من نسل أدوم اللي من نسل عيسو جمح على المسيح كان مفروض إسحاق يغضب ويلعن يعقوب لكن ما عملش كل ده كل اللي قاله ويكون مباركا لأن الكلمة دي خرجت من فم الله وهنا بتتم الآية ملكوت الله يغصب والغاصبون يختطفونه ملكوت الله عايز الإنسان اللي بيشتاق إليه اللي بيطلبه ميزة يعقوب إنه كان حريص إن يبقى في حياته بركة ما يكونش في حياته لعنة عشان كده سعى ورا البركة وتباعد عن اللعنة بينما عيسو كان من النوع اللي ما فيش حاجة فارقة معاه في الموضوع ده لكن حقد عيسو على يعقوب من اجل البركه التي باركه بها ابوه بالرغم ان عيسو عاش في العالم حياه مستريحه اكتر من يعقوب وهنا ده يدينا مفهوم الايه البركه البركه مش ان انا اعيش كويس يبقى معايا فلوس ومرتاح واعمل اللي على مزاجي مش دي البركه من جهه الحياه الماديه عيسو عاش اجمل واريح من يعقوب لكن من جهه الوضع الروحي ما كانش فيه لعيسو اي وضع روحي اطلاقا فالمولود حسب الجسد يضطهد المولود حسب الروح عيسو بقى اللي عايش حسب الجسد يبتدي يشتغل على يعقوب اللي حرص على البركة وقال عيسو في قلبه قربت أيام منحت أبي يعني أبويا قرب يموت هقتل يعقوب ومش هيهمني حاجة فاخبرت رفقه بكلام عيسو الاكبر وقالت له امشي روح اهرب بسرعه الى خالك لابان عشان تبقى هربان منه هنا الحقد تملكه وطبعا مشكله الانسان اللي عايش على مستوى الجسد بدل ما كان يحقد على يعقوب ويغضب على يعقوب كان المفروض راجع نفسه طب ايه اللي وصلني للحالة دهيت ما هو باستمرار الواحد فينا لما يغلط مش يبص لنفسه لكن بيمسك في مين في خناق اللي حواليه طب ما انت السبب مش انت اللي باع مش انت اللي استبح مش انت اللي ملكش قدس مش انت اللي فضلت لذة اللحظة الحاضرة مش انت اللي بالغت في احساسك بالاحتياج وحسيت انك هتموت خلاص لو ما اكلتش طبق العدس دهوت لا ما وبخش نفسه عيسو خالص لكن صب كل غضبه على مين على يعقوب المشكله مش في غيري المشكله ايه جوايا فهنا رفقه قالت ليعقوب بسرعه اجري عند خالك لبان وبس رفقه دبرت الموضوع بطريقه لطيفه قالت كده لاسحاق بدل ما يعقوب يتجوز من بنات كنعان انا هبعته للبان علشان يتزوج من اهلي ومن عشيرتي دي الحجه اللي طلعت بيها يعني وفعلا وافق اسحاق ففي اصحاح 28 يقول فدعا اسحاق يعقوب وباركه هنا فعلا اسحاق بيؤكد البركه ليعقوب واوصاه وهنا ارتباط استمرار البركة بالايه بالوصية بصوا للآية تانية أول آية في تكوين 28 فدعا إسحاق يعقوب وباركه وإيه وأوصاه عايز بركة في حياتك البركة مرتبطة بمدى حفظك بالوصية البركة هي انك تتنعم بوجود ربنا في حياتك مش بالعطايا المادية وعشان تتنعم بوجود ربنا في حياتك ده مرتبط من خلال الوصية ارتباط وثيق انك تعيش كلمة ربنا فعايز تتمتع بالبركة يا يعقوب اللي انت خدتها وحرصت عليها وكنت بتسعى ليها طب اسمع الوصية وقال له لا تأخذ زوجة من بنات كنعان ما تتجوزش من بنات كنعان زي عيسو قم اذهب إلى فدان أرام إلى بيت بتوئيل أبي أمك وخذ لنفسك زوجة من هناك من بنات لبان أخي أمك والله القدير يباركك وهنا بيسم... بيديله اسم ربنا إيل شداي الله القدير ده الميراث الروحي يعقوب ما استلمش اي ميراث مادي من ابوه اسحاق كل اللي استلموا من ابوه اسحاق البركه اللي حرص عليها الله القدير يباركك ايل شداي ده له السر ده هو الله القدير القادر على كل شيء يكون معاك موجود في حياتك ويجعلك مثمرا ويكسرك فتكون جمهورا من الشعوب ويعطيك بركة إبراهيم لك ولنسلك معك لترث أرض غربتك التي أعطاها الله لإبراهيم ده مفهوم البركة ما ادهوش شوية فلوس ما ادهوش حاجة خالص لكن اداه ربنا ميراث فصرف اسحاق يعقوب فذهب الى فدان ارام الى لبان ابن بتوئيل الارامي اخي رفقه ام يعقوب وعيسو ولو صحيين هنا يعقوب بقى قبل مين عيسو خلاص بقى ده مركزه في الاول فلما راى عيسو ان اسحاق بارك يعقوب وارسله الى فدان ارام ياخذ لنفسه من هناك زوجه اذ باركه واوصاه قائلا لا تاخذ زوجه من بنات كنعان وان يعقوب سمع لابيه وامه وذهب يعقوب هنا عنده طاعه وطاعه بتتنفذ في سمع وطاعه وهو ده اللي يديم البركه في حياه الانسان ان الانسان يسمع يطيع وينفذ فراى عيسو ان بنات كنعان شريرات في عيني اسحاق ابيه فذهب عيسو الى اسماعيل واخذ محل بنت اسماعيل ابن ابراهيم اخت نبيوت زوجه له على نسائه هنا حب عيسو يعني انه يعمل حاجه ايه كويسه قال لك هم يعني مش راضيين على بنات الكنعانيات اللي انا خدت منهم طيب اروح اتجوز بنت مين اسماعيل اسماعيل ده يبقى ايه عمه فحب يعني انه يرضي ابوه وامه لكن ما كانش الارضاء ده في جوهره ما كانش هدفه الطاعه لكن ده بيحاول ياخد ايه شكل بيحاول ياخد شكل حب يعني يكسب رضا ابوه بالظبط زي واحد فينا عايز يرضي ربنا فيحاول يقلد اللي بيرضي ربنا لكن قلبه مش مع ربنا اسماعيل الانسان عيسو الانسان السطحي اللي ليه مظاهر بس من بره لكن ملوش جوهر ليهم صورة التقوى لكنهم ينكرون قوتها لك اسم انك حي وانت ميت عشان كده عيسو طلب بدموع ولكنه ما خدش حاجه مع انه طلب بمراره مع انه طلب بمراره وما خدش حاجه امتى تبتدي البركه تعمل في حياه يعقوب فعلا ده اللي نكمله المره الجايه ان شاء الله مش حد يحب يسال حاجه في الجزء ده هو اتفضل الطاعة مش طاعة شكلية لأن هيرودس نفسه كان بيسمع يوحنا المعمدان وبيطاوع يوحنا المعمدان ويفعل كثيرا من اللي بيقوله له يوحنا المعمدان لكن في الآخر مسك يوحنا المعمدان عمل إيه؟ قتل فالموضوع مش طاعة ظاهرية ده كذب وربنا هيطلع الكذب ده منه بالرغم ان اداله البركه ربنا لكن مش معنى كده انه هيفوته الغلطات اللي عملها يعقوب لا ده ربنا هيوضبه وده اللي هنشوفه اصحاح 28 عدد 10 سفر التكوين اصحاح 28 عدد 10 فخرج يعقوب من بئر سبع وذهب نحو حاران وصادف مكانا وبات هناك لأن الشمس كانت قد غابت وأخذ من حجارة المكان ووضعه تحت رأسه فاضطجع في ذلك المكان ورأى حلما وإذ سلم منصوبة منصوبة على الأرض ورأسها يمس السماء وهود ملائكة الله صاعدة ونازلة عليها وهود الرب واقف عليها فقال أنا الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق الأرض التي أنت مضطجع عليها أعطيها لك ولنسلك ويكون نسلك كتراب الأرض وتمتد غربا وشرقا وشمالا وجنوبا ويتبارك فيك وفي نسلك جميع قبائل الأرض وها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض لأني لا أتركك حتى أفعل ما كلمتك به فاستيقظ يعقوب من نومه وقال حقا إن الرب في هذا المكان وأنا لم أعلم وخاف وقال ما ارهب هذا المكان ما هذا الا بيت الله وهذا باب السماء وبكر يعقوب في الصباح واخذ الحجر الذي وضعه تحت راسه واقامه عمودا وصب زيتا على راسه ودعا اسم ذلك المكان بيت ايل ولكن اسم المدينة أولا كان لوذا ونظر يعقوب نظرا قائلا إن كان الله معي وحفظني في هذا الطريق الذي أنا سائر فيه وأعطاني خبزا لآكل وثيابا لألبس ورجعت بسلام إلى بيت أبي يكون الرب لي إلها وهذا الحجر الذي أقمته عمودا يكون بيت الله وكل ما تعطيني فاني اعشر لك ثم رفع يعقوب رجليه وذهب الى ارض بني المشرق مجدا للثالوث الاقدس شفنا ازاي يعقوب ابو الاباء اخذ البكوريه واخذ بعديها بالتالي البركة من أبوه إسحاق وإزاي إن عيسو امتلأ حقد لدرجة إن الحقد كان يعمي قلبه وعينيه فقرر إن هو يتكلم عن موت أبيه إن قربت مناحة أبي وقرر إن هو يموت يعقوب وحس ان المشكله في الاخر ما في مش فيه هو شخصيا واخذت رفقه علم بالغضب اللي موجود في قلب عيسو فرتبت لابنها ان هو يهرب بدعوه ان هو رايح ياخذ زوجه من بنات لابان خالها وفعلا خرج يعقوب أبو الآباء مزودا ببركة إسحاق أبوه وقال له الإله القدير يباركك ويجعلك مثمرا ويكسرك فتكون جمهورا من الشعوب عضده بهذه البركة بركة الإله القدير لكن لحد دلوقتي ما كانش يعقوب يفهم يعني ايه بركة الاله القدير فخرج وهو هربان وكان في الوقت ده سنه سبعة وسبعين عام إسحاق كان عمره 137 عام بينما يعقوب في هذا الوقت كان سنه 77 عام ما كانش سهل على واحد في هذه السن اتعود على الهدوء والسكون وهن ينام في الخيام وتحت رعاية أبوه وأمه فإنه يخرج في رحلة عمره ما مشيها قبل كده رحلة الغربة وكان لابد عليه انه يقطع حوالي 500 ميل المسافة ما بين بئر سبع المكان اللي كان عايش فيه اسحاق وعيلته في هذا الوقت علشان يوصل الى حاران اللي هي فيما بين النهرين كان عليه يقطع حوالي 500 ميل والمسافة دي تقطع في حوالي ثلاث اسابيع 21 يوم هو مش عارف هيمشي يوصل ازاي هيقابل مين ويا ترى هيوصل ولا مش هيوصل لكن فترة الرحلة الغربة والانعزال اللي انعزل فيها يعقوب عن كل المؤثرات اللي كانت حواليه انعزل عن امه اللي بتحبه انعزل عن ابوه انعزل عن اخوه انعزل عن كل الجو المحيط بيه ودخل في امتحان الغربة وهو في بداية الرحلة دي تخيلوا يعقوب وهو ماشي في الصحراء ايه المشاعر اللي كانت بتجتاح فيه او ايه الاحاسيس اللي كانت جواه في هذا الوقت اكيد اول مشاعر تخيلوا انسان هربان هتكون مشاعر ايه انسان هربان اول حاجة تكون جواه الخوف خوف من الموت اللي بيطارده احساسه بان في اي لحظة ممكن يدركه اخوه عيسو خصوصا ان عيسو قوي البنية ورجل صيد ومتعود على الطرق الوعرة والسكك دي عارفها كويس يقدر يلحقه في اي لحظة في اي وقت ويقتله مشاعر انسان قلقان هروح فين وهعيش الفترة دي ازاي وهوصل لمين مشاعر انسان وحيد بعد ما كان في حضن امه ما كانش ينام الا لما تطمن عليه وتلبي له كل احتياجاته دلوقتي بقى لوحده في مكان منعزل وفي مكان موحش لأقصى درجة إنسان مهدد أي حركة تحصل حواليه ولو ورقة ناشفة من ورق الشجر طارت جنبه ممكن يرعبه ويرعشه ممكن يخوفه يقلقه يفتكر ان اخوه وصل وهيموته ممكن يفتكر وحش رضيع هياكله مشاعر انسان تايه مش قادر يحدد شيء في حياته والاكثر من كده مشاعر انسان مذنب مشاعر انسان خاطي كذب ومكر وخدع وخدع أقرب الناس ليه أبوه وأخوه يا ترى ربنا هيغفر لي اللي أنا عملته هل تتسع رحمة الله إنها تقبلني هل تتسع رحمة الله إن هي تقبلني يكون دي قبول عند ربنا ايه هو العقاب اللي هشوفه لانه واضح طبعا ان ربنا مش هيفوت له الموضوع ده ولا هيفوت لرفقه الموضوع ده بسهوله هو صحيح ربنا وعد وادى نبوه ان البركه تكون للصغير لكن ما قالهمش تاخدوها بالخداع والمكر عشان كده اول واحده دفعت ثمن الخداع والمكر كانت رفقه انها اتحرمت من الابن المحبوب الحاجة العجيبة ما يقولناش الكتاب ان حتى يعقوب لما رجع شاف امه مرة تانية وامه شافته اكيد انها كانت ماتت فدفعت ثمن كبير جدا للاستعجال وللمشورة وللمو... للمكر وللإحساس البشري في إن هو اللي عايز يتصرف دفعت ثمن كبير رفقة وأيضا يعقوب دفع ثمن كبير فضل يدفعه طول عمره إنه زي ما عمل اتعمل فيه زي ما خدع ظل هو كمان يخدع لكن يا ترى هل هذا العقاب يستمر مشاعر إنسان مذنب مشاعر إنسان متعب تعب شديد جدا للغاية ده عمال يجري ويجري في ارض موحشه صحراء والمسافه كبيره وباقصى سرعه عشان يلحق يبعد عن عيسو القوي البنيه اللي ممكن يلحقه في اي وقت لدرجه من شده تعبه افترش الارض واتغطى بالسماء وما صدق لا حته حجر حط عليها راسه ونام من شده التعب قد تنتاب مشاعر من الشك بركة ايه دي اللي انا سعيت وراها بركة ايه دي اللي عملت لي وجع القلب ده كله ما انا كنت قاعد مستريح باكل وبشرب وبنام وعايش في امان بركة ايه دي اللي انا سعيت وراها وبكورية ايه اللي انا سعيت وراها وصلتني لهذه الحالة من البؤس والشقاء والتعب والخوف والقلق والضياع ميراث روحي ايه اللي احنا بندور عليه كان ممكن افكار شك كتير تنتاب يعقوب كان مالي انا ومال وجع الدماغ ده كله ما انا كنت قاعد مستريح مشاعر ندم يمكن انها تجتاح حياه يعقوب يا ريتني ما كنت عملت كده ايه اللي انا عملته ده عكيت الدنيا كلها حقيقة ان يعقوب في هذه اللحظة كان بيطرده في الثلاث ابعاد بتوع حياته ماضي اثيم ماضي مليان غلط ماضي بيه احساس بالذنب بالمكر والخداع والغش وحاضر طبعا صعب للغايه شقاء وخوف والم ومستقبل ايضا ضائع مجهول مستقبل مجهول مش عارف ايه اللي هيحصل له يا ترى هيعيش ولا مش هيعيش يا ترى هيعيش ولا مش هيعيش يا ترى هيوصل إلى خاله لبان ولا هيتوه؟ يا ترى هيلاقي ياكل ويشرب ويلبس ولا لا؟ احتياجاته حتى الأولانية البسيطة. فماضي أثيم وحاضر صعب ومستقبل مجهول يدوا الإنسان إحساس بالضياع. قد أكون أنا هذا الإنسان إنسان في حياتي خوف إنسان في حياتي قلق إنسان في حياتي تعب إنسان في حياتي شك إنسان في حياتي ندم تعبت من حياتي ومن العك اللي أنا عملته إنسان بإحساس الوحدة الموحش ماليش حد معايا احساسي بان ماضية سيء للغاية والحاضر بتاعي صعب ومستقبلي شيء ما فيهوش امل ولا رجاء قد اكون انا هو يعقوب انسان لخبط حياته بتصرفاته ولخبط كل شيء في حياته والإنسان وصل إلى حد الضياع من أصعب اللحظات اللي ممكن يمر بيها الإنسان هو ده اللي حس بيه فعلا يعقوب في هذه اللحظات عشان كده بنشوفه بمشاعر التعب وبمشاعر الأسى والحزن من شدة الأسى والتعب نام ونام على حجرة نام بكل همومه وبكل أحزانه وبكل مخاوفه وبكل خطاياه لكن هنا بنشوف ربنا في محبته بيفتقد هذه النفس التائهه او بيفتقد هذه النفس المتعبه اللي ليها ماضي مليان خطيه وحاضر صعب ومستقبل مجهود وعمل نعمه ربنا ابتدى يشتغل مع يعقوب ابو الاباء علشان يصنع منه حاجه جديده خالص لدرجه ان احنا دلوقتي لما بنصلي في صلوات الساعة التاسعة وبنفتكر عمل ربنا مع الاباء الثلاثة الاول بندي كل واحد منهم لقب بنقول له من اجل ابراهيم حبيبك واسحاق عبدك واسرائيل قديسك ابراهيم ده حبيب ربنا خليل الله واسحاق ده العبد المطيع اللي قبل انه يقدم الطاعه حتى الموت لكن يعقوب نديله لقب ايه قديس يعقوب ده اللي كله مكر وخبث وخداع وغش يعقوب ده اخذ لقب قديس الله لان عمل النعمه اشتغلت في يعقوب بدرجه كبيره جدا من انسان وصل لاقصى درجه من درجات الياس الى انه تغير تماما لكي ما يصير قديس الله ده هو عمل النعمه مش لان ده حق يعقوب ان الله يفتقده ولكن ده عمل النعمه اللي خلى ربنا يفتقد يعقوب وما زال عمل النعمه اشتغل مع كل واحد بس عمل النعمة كان في ثلاث خطوات علشان يعقوب يتمتع بعمل النعمة دهيت أول حاجة كان لازم ربنا يعزله يعزله عن كل اللي حواليه وفي العزلة يقدر يوصل يعقوب إلى الندم ومن خلال الندم يقدر يعقوب بعد كده يتمتع بالغفران هي دي خطة ربنا باستمرار علشان يغير فينا حاجات كتير أول حاجة يعزلنا طول ما احنا في الدوشة مش فايقين لنفسينا علاقات وضحك ولعب وشغل وفسحة وأب وأم وإخوة وأصدقاء طول ما الإنسان المواضيع عمالة تمشي معاه مش أخد باله لحد ما ربنا يروح عزله كده في ركن علشان يخليه لوحده يتحط في غربة يتحط في مرض يتحط في ضيقة يشعر الإنسان كده فيها إنها إنه لوحده مفيش صحابي اللي بيضحكوا معايا اللي بيفسحوني اللي بيخففوا عني مفيش أهلي مفيش مفيش مفيش كل الحاجات اللي أنا اتعودت فيها واللي أنا بتسلى بيها واللي أنا بتلهي فيها عن الواقع بتاعي والمرارة بتاعتي ربنا يعزلني يدخلني في وحدة وهناك يبتدي الإنسان يراجع نفسه إيه اللي أنا عملته وإيه اللي أنا بعمله إيه اللخبطة اللي أنا لخبطتها في كل حياتي إيه العك اللي أنا عكيته وهنا تبتدي تتولد مشاعر الندم والتوبة أنا غلطت وبداية عمل النعمة في حياة الإنسان هو إن الإنسان يشعر إنه أخطأ. ربنا بيعاتب شعبه في شخص أورشليم على لسان أرميا النبي يقول للشعب كده عبارة لطيفة فقط اعرفي إثمك أنك إلى الرب أذنبتِ ده كل اللي ربنا بس عايزه تعرفي بس خطيتك انك غلطتي ده اللي ربنا كان عايزه بس من اورشليم فقط اعرفي فقط اسمك الخطيه بتاعتك انت عملتي ايه لو عرف الانسان هو عمل ايه وعرف خطيته هي دي بدايه عمل النعمة في حياته أنك إلى الرب أذنبت حينئذ الله يمتع هذه النفس بالغفران المطلق هنا ربنا بيظهر له مش بس علشان يطمنه يهدئ من روعه ومن مخاوفه لكن الأجمل من كده مش بس ان هو يطمنه لكن كمان يملاه بالعطايا عطايا وثمينه وغاليه بالظبط زي ما الطفل يغلط ويجري يستخبى تحت السرير من ابوه مستني اللحظه اللي ابوه يفتح فيها الباب ويضربه فيفاجأ بأن أبوه لما بيفتح الباب بينده عليه برقة وبعذوبة يقول له انت فين ما تخافش تعالى انا بحبك ومش بس مش هعاقبك لكن ده كمان جايب لك حاجة حلوة معايا انسان منتظر العقاب انسان منتظر اللعنة لكن يفاجأ مش بس ان الله بيسامحه لكن الله بيديله عطايا ثمينة كتيرة جداً احساس مفرح جدا للغايه ان مش بس ربنا ما انتقمش مني لا ده ربنا اداني حاجات كتيره بالرغم ان انا مش مستحق ولا حاجه النوم اللي نامه ابونا يعقوب ما كانش نوم عادي لكن كان نوم مليان بالاسرار اللي ربنا عايز يعلنها لكل انسان خاطي ولكل انسان تعبان وهو نايم وساند راسه على الحجر شاف هذه الرؤيا سلم طلع من الارض لحد السماء والملائكه صاعدين ونازلين عليها وفي نهايه السلم يهوى ربنا واقف فوق ويشرق بنوره على يعقوب وهو في خطيته وفي تعبه وفي قلقه وفي خوفه وفي حزنه سلم طبعا السلم ده ما كان هو الا رمز مين شخص المسيح اللي ياخد الانسان ويطلعه فوق للسماء المسيح اللي نزل لغايه الارض علشان يطلع الانسان لغايه الايه السماء نزل علشان ياخد كل هموم وخطايا الانسان يرفعها عنه ونزل له ببركات بعطايا ثمينة ده اللي قاله السيد المسيح عن نفسه أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي محدش يقدر يوصل لفوق للسماء إلى الآب إلا بي هو السلم اللي واصل للسماء يقول وانا ان ارتفعت عن الارض اجذب الي الجميع شد كل الناس ليا لفوق زي ما بيقول بولس الرسول ان السلم ده كان الوصله ما بين السماء والارض الصلح اللي تم ما بين السمائيين والارضيين بعد ما كان في عداوه بقى الاتنين واحد جعل الاثنين واحدا اي السمائيين والايه والارضيين صالح الشعب مع الشعوب والنفس مع الجسد والله مع الانسان بيقول بولس الرسول اذ كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم سلم المصالحه اللي فيه السماء انفتحت على الارض والارض وصلت للسماء سر التجسد كان في هذا السلم ان المسيح ما سابنيش لوحدي ما سابنيش خاطي ما سابنيش خايف ما سابنيش قلقان ما سابنيش تايه ما سابنيش ضايع لكن نزل لحد عندي علشان ياخدني لحد عنده هو ده معنى السلم التجسد والصليب الصليب اللي ارتفع عليه المسيح علشان يجذب كل الناس اليه فالسلم رمز للمسيح وما قدرش يشوف السلم ده الا لما استند على الحجر لما حط راسه على الحجر شاف وكان الحجر ده ايضا رمز لمين للمسيح الذي قطع بغير يدين بس خدوا بالكم قد يكون في البداية لما حط راسه على الحجر الحجر ده ايه ناشف بيوجع قد تكون البداية موجعة لما احط راسي على الحجر قد يكون في ألم في جهاد في تعب لكن من خلال الحجر ده استطيع اني ارى السلم اللي واصل للسماء السيد المسيح في حديث لطيف جدا اتكلم عن السلم ده لو طلعنا مع بعض انجيل معلمنا يوحنا الاصحاح الاولاني في حديث السيد المسيح مع نثنائيل نسنائيل ده اللي قال أمن الناصرة يمكن أن يخرج شيء صالح تعالوا شوفوا المسيح قال له ايه انجيل يوحنا الاصحاح الاولاني من عدد سبعة وأربعين ورأى يسوع نثنائيل مقبلا إليه فقال عنه هوذا إسرائيلي حقا لا غش فيه قال له نثنائيل من أين تعرفني أجاب يسوع وقال له قبل أن دعاك في لبس وأنت تحت التين رأيتك أجاب نثنائيل وقال له يا معلم أنت ابن الله أنت ملك إسرائيل أجاب يسوع وقال له هل آمنت لأني قلت لك أني رأيتك تحت التينة سوف ترى أعظم من هذا إيه هو بقى الأعظم من كده وقال له الحق الحق أقول لكم من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان على طول هنا قعد أذهانهم لإيه؟ لمنظر السلم ابن الإنسان ده هو سلم وملائكة الله صاعدين ونازلين عليه من الآن ترون السماء مفتوحة بقى في اتصال بالسماء مع الأرض وملائكة الله صعد ونزل على ابن الإنسان اللي هو السلم اللي رآه يعقوب المسيح بص لنثنائيل وقال له أنت إسرائيلي حقا لا غش فيك فعارفين إسرائيل ده لقب مين؟ يعقوب يعني بيقول له أنت يعقوب حقيقي أنت إسرائيل حقيقي لما نثنائيل استند على الحجر لما قال للمسيح حقا أنت ابن الله أنت ملك إسرائيل اتسند نثنائيل على المسيح فتمتع بالرؤية بالظبط زي ما يعقوب استند على الحجر فتمتع برؤية السلم عشان كده الإصحاح ده من ضمن الإصحاحات النبوية الرائعة اللي فيها إشارة لتجسد المسيح في حياة الإنسان وعمل التجسد إيه معنى إن المسيح نزل لنا نزل لنا عشان كل واحد خاطي يستند عليه كل واحد تعبان كل واحد مهدد بالموت لأن كل اللي أخطأ هو تحت الموت كل واحد تايه في حياته مش عارف يعمل حاجة كل واحد ماضيه أثيم وحاضره صعب ومستقبله مجهول يقدر يستند على هذا الحجر هو ده معنى التجسد عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا نزل لحد ايه عندنا عشان ياخدنا لحد عنده الله نزل علشان يسعد الانسان ونزل ببركات علشان يحمل اتعاب الانسان ويرفعها عنه لما استند نثنائيل على المسيح الحجر تمتع هو ايضا بنفس الرؤيه اللي تمتع بيها يعقوب من زمان من الان ترون السماء مفتوحه وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان عشان تعرفوا بس ان السلم ده ما كانش خاص بيعقوب لكن السلم ده يخص كل واحد منا المسيح لما كان بيكلم الشعب قال لهم من الآن ترون ترون يعني كلكم ممكن ايه تشوفوا اللي شافوا يعقوب واللي شافوا نثنائيل أن المسيح هو ابن الله وهو الملك ملك إسرائيل المسيح بيقول له أنت إسرائيل يقول له طب وأنت ملك إسرائيل أنت اللي تملك عليا أنت اللي أستند عليك أنت هو رجائي وأنت هو خلاصي ابتدى ربنا يكلمه من خلال السلم ويقول له أنا الرب إله إبراهيم أبيك وإسحاق الأرض التي أنت مضطجع عليها أعطيها لك ولنسلك ويكون نسلك كتراب الأرض وتمتد غربا وشرقا وشمالا وجنوبا هذه علامة الصليب وتبارك فيك وفي نسلك جميع قبائل الأرض مش بس انت هتاخد لكن كمان من اللي هتاخده هتعطي وها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض إني لا أتركك حتى أفعل ما كلمتك به وعد ومش وعد فقط ولكن تأكيد أيضا لهذا الوعد ها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض لا أتركك حتى أفعل كل ما كلمتك به وهنا لأول مرة نلمح مفهوم البركة في حياة الإنسان قد يكون يعقوب فهم البركة بأنه يبقى عنده أكل كتير وشرب كتير ومزاج حلو وصحة كويسة وعيال وأسرة وبيت هو ده مفهوم البركة عند الناس لكن زي ما هنشوف ان البركة مش هي المنظر اللي احنا بنتخيله او اللي احنا بنتمناه ان امورنا تبقى سالكة وماشية كويس على مزاجنا مش هي دي البركة بل ان البركه لا تمنع الضيقات على الانسان لكن الشيء الاكيد ان البركه ترفع الانسان فوق الضيقات مفهوم بقى البركه الحقيقيه واحد رؤيه ربنا ادي مفهوم البركه ان الانسان يشوف ربنا يعاين ربنا ها انا شايفني أول حاجة في البركة إن الإنسان يرى الله ويرى الله واضحا في حياته. مش بس يرى الله لكن تاني حاجة كمان يتمتع بحضور ربنا في حياته. مش إنه يشوف ربنا لكن كمان يتمتع بحضور الله في حياته. حضور ربنا واختبار حضور الله في حياة الإنسان متعة كبيرة جدا وحضور ربنا حيثما تذهب في كل مكان وفي كل زمان في شغلك في دراستك في ارتباطك في فسحتك في نومك في سفرك أنا معك حيثما تذهب حاضر في حياتك هو ده معنى البركة ان انا اشوف ربنا واتمتع بحضور ربنا في حياتي ثالث حاجة في البركة شركة مع الله معية مع الله انا معك معية معه دائما في كل مكان وكل زمان لأن الله يحيا معي في شركة وأنا أحيا معه في شركة هو ده معنى البركة مش البركة إن أنا أنجح ولا أموري تسهل في شوية مواضيع في الحياة وأردك رجعك مرة تانية البركة هي أن الإنسان يرجع إلى الله في كل حين. البركة في أن ربنا يأكد له لا أتركك. مش هسيبك أبدا ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الظهر لا أتركك حتى أفعل ما كلمتك به إنك تتمتع بكل كلمة أنا قلتها لك بكل وعد إنك تحس إن أنا حقيقة موجودة وإن أنت متمتع بهذه الحقيقة إن الله مش خيال مش أفكار مش تأملات لكن الله حقيقة هو ده معنى البركة اللي لازم إن إحنا نحرص عليها بنجري نشد في الآباء عشان ناخد منهم بركة وبنشد في القديسين وبنشد في الأماكن ونقعد نلحس في الأماكن ونقول عايزين بركة عايزين بركة عايزين بركة بركة إيه اللي إحنا عايزينها أخاف وأخشى إن إحنا نكون مش عارفين البركة اللي بنطلبها هي إيه لكن مفيش بركة غير رؤية ربنا حضور ربنا والتمتع بهذا الحضور معية مع الله في شركة حقيقية واتحاد كامل مع الله هو ده البركة مفيش حاجة ثانية اسمها بركة زي ما الناس بتتوهم وبتجري ورا سراب لا أتركك حتى أفعل ما كلمتك به إذا ما كانتش العطية اللي أنا بطلبها تنقلني إلى إحساس بحضور ربنا وتنقلني إلى شركة حية بيني وبين ربنا لا تسمى هذه العطية بركة على الإطلاق شاف هذه الرؤية وسمع هذا الحديث وارتبط مع الله استيقظ من نومه ابتدى يكلم نفسه شوية يقول فاستيقظ يعقوب من نومه النوم اللي بلغ إلى حد الموت لأن إنسان ده كان وصل إلى حافة الموت موت بالتهديد موت من التعب موت بالخطية كان مفروض ان يعقوب يموت لكن استيقظ من نومه لما شاف اخذ قوة القيامة ان حياته تتجدد كلية حياته تتجدد كلية بطريقة مدهشة ابتدى يكلم نفسه ويقول حقا ان الرب في هذا المكان وانا لم اعلم وخاف وقال ما ارهب هذا المكان ما هذا الا بيت الله وهذا باب السماء فبكر يعقوب في الصباح واخذ الحجر الذي وضعه تحت راسه واقامه عمودا وصب بيتا المكان هو هو ما اتغيرش المكان اللي نام فيه بالليل هو هو اللي صبح لقى فيه نفسه الصبح لكن ايه اللي اتغير رؤيته للمكان رؤيته للمكان اتغيرت نفس المناظر نفس الامور نفس الظروف نفس الامكانيات مش حاجه فيها اتغيرت لكن رؤيته للي حواليه هي اللي اتغيرت احنا في اوقات كتيرة بنبقى عايزين نغير الظروف والامكانيات اللي حوالينا عشان تبقى حياتنا حاجة احسن لكن في واقع الامر مش الظروف اللي محتاجة تتغير ولا الامكانيات هي اللي محتاجة تتغير اللي محتاج يتغير انا رؤيتي للامور ده هي هي اللي محتاجه انها تتغير